السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم كلام في الطب مشاهدينا الكرام موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا حافل بالعديد من الأخبار المهمة جدا وأيضا التقارير الطبية المهمة وأيضا لقاء طبي مع أستاذنا الأستاذ دكتور محمد حسن منيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني إن شاء الله تابعونا مشاهدينا الكرام مع الفقرة الطبية الإخبارية القادمة بعد فاصل قصير إن شاء الله الاخبار اللي معانا النهارده معانا خبر عن وزاره الصحه يمكن في تغيير وزاري طبعا بيشمل وزاره الصحه يمكن من اول الوزارات اللي تم فيها التغيير النهارده مشاهدينا الكرام نتحدث ونعرف مشاهدينا الكرام عن الوزير اللي هيتولى وزاره الصحه هيكون دكتور عمرو حلمي وزير الصحه مشاهدينا الكرام جه في جريده الفجر خبر بيقول من هو الدكتور عمرو حلمي وزير الصحه تم تكليف الدكتور عمرو حلمي وزيرا للصحة خلفا للدكتور أشرف حاتم والوزير الجديد من مواليد الأول من أكتوبر عام 1949 وحصل على درجة دكتوراه في الطب من كلية الطب جامعة عين شمس ثم درجة الدكتوراه في الجراحة العامة من كلية طب جامعة الزقازيق عام 1981 وتولى الدكتور عمرو حلمي عددا من المهام الطبية كما تدرج في العديد من المناصب وكان أبرزها عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في الفترة من فبراير فبراير عام 1999 وحتى فبراير عام 2002 ووزير الصحة الجديد أشرف على إطلاق برنامج ظا شين لمتطوعي الكبد لإحياء آه الأحياء من شخص بالغ إلى شخص آه بالغ آخر بمستشفى دار الفؤاد ونفذ أول عملية في 21 سبتمبر عام 2002 آه كما أنه عضو فريق فريق الظا شين الأول 22 حالة بالإضافة إلى أنه رئيس رئيس فريق أيضا شين مستشفى مصطفى محمود الخيري حيث أجرى أول أربع حالات في مارس عام 2003 مشاهدينا الكرام يمكن دي بعض المعلومات عن سيادة الوزير عمرو حلمي إن شاء الله اللي هيبدأ معانا الفترة القادمة يمكن وزارة الصحة فيها مشاكل كتير جدا مختلفة الفساد في المجال الصحي في مصر يعني شديد ومتعدد وأتمنى أن الوزير يكون له دور زي ما قال في تصريحاته في ميدان التحرير يمكن سيادة الدكتور قال في ميدان التحرير أيضا بعد استقباله استقبل معتصمه التحرير في الساعات الأولى من صباح أمس الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الجديد الذي دخل إلى ميدان التحرير وصعد الدكتور عمرو حلمي إلى المنصة بالقرب من الشباب المضربين عن الطعام ووجه حديثه لهم قائلا أنتم من تعطونا الشرعية وبدونكم لن نكون قادرين على تغيير الوزارة وعرض الدكتور عمرو حلمي حلمي برنامجه على المعتصمين في التحرير قائلا لدي خطة تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية تبدأ بتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة يليها الدفع بالأطباء الشباب ذوي الكفاءات لتولي المناصب الهامة في الوزارة وأخيرا مشروع متكامل للتأمين الصحي للمصريين وطبيب الأسرة آه الآن لعلاج آه العلاج حق لكل مواطن مصري وأشار الدكتور عمرو حلمي أن آه علاج كل مرضى فيروس سي سيكون على نفقة الدولة لأن هذا حقهم على الدولة فنقل الفيروس كان يسبب بسبب الإجراءات الطبية الخاطئة في المستشفيات وقد أكد أحد الشباب أن الوزير أكد لهم أن مبارك لن يعالج على نفقة الدولة مبالغ كثيرة أيضا جاء في جريدة الأهرام خبر بيتحدث عن لبن الأم ليس كافيا أثار موقع البي بي سي جدلا كبيرا من خلال بحث نشر أخيرا بالمجلة الطبية البريطانية يوصي بعدم الاعتماد على الرضاعة الطبيعية وحدها لمدة الأشهر أشهر ستة الأولى من عمر الطفل وذلك على ما على عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية منذ عشر سنوات مضت ويرى هذا البحث أن تقديم طعام خارجي للطفل في فترة مبكرة قد يكون مفيدا له كما يضيف أنصار هذا الرأي مزايا أخرى تؤكد رأيهم موضحين أن الفطام المتأخر قد يزيد من احتمال حدوث حساسية لبعض الأطعمة ونقص في الحديد لأنه لا يعطي الطفل كل العناصر الغذائية التي يحتاجها وبالتالي وبالتالي قد تزيد نسبة الإصابة بالأنيميا أيضا من الأخبار المهمة في جريدة الأهرام النساء أكثر عرضة للروماتيزم يعد الروماتيزم من الأمراض النسائية حيث تصاب ثلاث نساء مقابل رجل واحد ولا يحظى بالتوعية اللازمة مثل الأمراض الأخرى التي تصيب المرأة مثل هشاشة العظام والذئبة الحمراء الذي يصيب تسع نساء مقابل رجل واحد وهو ما يؤدي إلى تأخر اكتشافه وتشخيصه وعلاجه وهو ما يفاقم من الحالات المرضية ايضا مشاهدينا الكرام يعني يمكن يكون ده اهم الاخبار اللي معانا النهارده خبر اخر يقول في جريده المصري اليوم خبير مصري يثبت بالدليل براءه مصر من تصدير بكتيريا اي كولاي قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه واستشاري الاطفال وزميل معهد الطفوله بجامعه عين شمس ان مصر بريئه من الاتهام الذي وجهه اليها الاتحاد الاوروبي بشان تسبب الحلبه المصريه في ظهور بكتيريا بكتيريا إيكولاي وانتشارها في الغرب وقال في الندوة التي عقدها الليلة الماضية بساقية الصاوي بعنوان هستيريا بكتيريا إيكولاي أن سلالة هذه البكتيريا الجديدة موجودة في أوروبا وليست في مصر ولا يوجد أي تحاليل إيجابية تؤكد تلوث أي من حبوب شحنات الحلبة المصرية في أوروبا أو غيرها بالبكتيريا خاصة أن هذه الشحنات تم تصديرها لأوروبا قبل عامين ولا يعقل أن تكون طوال هذه المدة قابعة بلا أي مؤشرات في الحبوب الجافة. ايضا في جريده الاسبوع يمكن ده الخبر الاخير معانا مرهم يبطئ مفعول ثم الافاعي قال علماء استرليون ان ان مركبا كيميائيا يستخدم في علاج امراض القلب قد يزيد من فرصه نجاه ضحايا لدغات الافاعي وفي بحث نشرته دوريه Nature Medicine قال الباحثون ان المركب المؤلف من اكسيد النيتريك يمكن ان يقلل بنسبه 50% الزمن التي الذي يستغرقه سم الأفاعي في الوصول لمجرى الدم وقال قائد فريق البحث إن هذا الوقت الإضافي يتيح للضحايا طلب المساعدة الطبية وأضاف أنه عندما تتعرض للدغة للدغة ثعبان تكون المواد السامة في هيئة جزيئات كبيرة تحقن في, تحقن في الأنسجة ولا يمكن أن تدخل الأوعية الدموية لكبر حجمها لذا يستولي عليها الجهاز الليمفاوي ويأخذها إلى الأوعية الدموية وأوضح أن هذه الفكرة في هي سد التدفق التدفق الليمفاوي مشاهدينا الكرام يمكن بكده بنكون نهينا في الفقره الاخباريه معانا ان شاء الله فاصل قصير ونعود لحضراتكم مشاهدينا الكرام مع اهم التقارير الطبيه المرتبطه بمرض بموضوع السكر والصيام ومن المواضيع المهمه جدا النهارده ان شاء الله تابعونا فاصل قصير ونعود لحضراتكم من داخل فندق رمسيس هيلتون وبالاخص من قاعه هيرون من داخل مؤتمر خاص بمرضى السكر والصيام الصيام في رمضان هيكون ازاي خاصه لمرضى السكر كل الناس في مصر وفي الدول العربيه بيبقى لها اهتمام مهم جدا بموضوع الصيام لانهم عايزين يصوموا زي الناس بدون ولكن مش عايزين يتاثروا ويبقى فيه سلبيات زي ما بيحصل لمرضى السكر زي ما بنشوف يا ترى ايه الجديد النهارده مشاهدينا الكرام معانا الاستاذ الدكتور شريف حافظ استاذ البطنه بكليه الطب القصر العيني برحب بك يا دكتور نفاذ اهلا يا فندم صباح الخير دكتورنا يعني يمكن بالنسبه لموضوع الصيام ومرضى السكر يا ريت تقول لنا ايه الجديد النهارده يمكن حضرتك دايما في مؤتمرات ودايما تعرف الجديد وتقوله لنا بالنسبه لمشاهدي قناه الخليجيه هو الحقيقه طبعا صيام مريض السكر في رمضان ده حاجه مهمه جدا ودايما يتساءل مريض السكر عن إمكانية صيامه من عدم صيامه في هذا الشهر الكريم وإذا كان يصوم يصوم إزاي وإذا كان بياخد علاج ياخد علاج إزاي وإزاي يعني يحتاج لتغيير العلاج بتاعه طبعا يعني في يعني مين اللي ما يقدرش يصوم لأن ده حاجة مهمة جدا يعني مريض السكر اللي هو عنده مضاعفات في القلب أو في الشرايين ده طبعا في خطوره انه يصوم مريض القلب اللي هو بيجيله انخفاض في السكر في اثناء عدم في اثناء اللي يعني غير الشهر الكريم من غير الصيام يعني يجيله انخفاض في السكر في الدم بالادويه اللي هو بياخدها ده برضه مش مش محبب ان هو يصوم مش مستحب يعني ان هو يصوم مريض السكر اللي هو من النوع الاول ده برضه يعني اللي هو بياخد انسولين بطريقه مكثفه اللي هو من ثلاث اربع حقن في اليوم ده انا برضو افضل ان هو ما يصومش آه، طبعا من واجب الطبيب ان هو يساعد المريض اللي هو يقدر انه يصوم ان هو يصوم بطريقه سليمه وامنه في مخاطر في الصيام طبعا لان الصيام ده عشان بس الواحد يبقى عنده فكره ان الصيام لو انت صايم اكتر من ست ساعات في مصدر اخر للسكر غير الاكل بيطلع من الكبد فمريض السكر اللي عنده يعني تلوث في الكبد او فشل كبدي مش من المستحب برضه ان هو يصوم آه، في بعض الاحوال كثيره جدا الطبيب بيحتاج ان هو يغير في نوعيه العلاج لمريض السكر او في الاوقات على الاقل اللي هو بياخد فيها الادويه فهو لو كان بياخد ادويه قبل الفطار مثلا قبل حب الفم قبل الفطار وقبل السحور العشاء ممكن هو ياخدها قبل الفطار وقبل السحور برضو من الملاحظات او من ال- يعني النصائح المهمه جدا للشخص اللي عنده سكر اللي قدر ان هو يصوم او اللي هو ممكن ان هو يصوم ان هو ما يؤديش م- مجهود عضلي او بدني شاق او رياضه شاقه في اثناء فتره الصيام لان ده ممكن ان هو يفقد فيها سوائل ويعرضه وهذه السوائل لا تعوض لانه هو صايم فممكن تعرضه الى حاله من حالات الجفاف وحاله من حالات الجفاف دي ممكن تؤدي الى زياده لزوجه الدم وزياده لزوجه الدم دي ممكن لها مخاطر مخاطر اخرى على الشرايين والاوعيه الدمويه والاوعيه الدمويه فبالتالي مريض السكر اللي هو من النصائح المهمه جدا ان هو آه، اهم حاجه ان هو ما يعملش رياضه جامده او ما يعملش مجهود بدني شاق في اثناء فتره الصيام مهم جدا ان هو يعمل رياضه بس الرياضه دي يعملها بعد الفطار بعد الفطار بساعتين او بعد صلاه التراويح يبتدي يعمل رياضه خفيفه كالمشي او السباحه طيب يا ريت يا دكتورنا اتكلمنا عن طبيعه الاكل نفسه آه، في الصيام تبقى طبيعه الفطار والسحور طبعا انا يعني مريض السكر اللي هو بيحتاج اللي هو ممكن ان هو يصوم في رمضان هيبتدي الصيام بتاعه بان هو ياخد الحبه بتاعه السكر بتاعته اللي هو ده اللي هو العيان اللي هو بياخد حبوب ياخد الحبه بتاعته بتاعت اللي يبتدي يفك الصيام بتاعه بشويه ميه والحبه بتاعته ويقوم يصلي المغرب ويرجع بعد كده يبتدي بالاكل الخفيف اللي هو عباره مثلا عن حاجه شا- شاي مثلا س- آه، سخن او شوربه خفيفه وبعدين طبعا لازم يلتزم بال- آه، بالنظام الغذائي بتاع مريض السكر اللي هو ملتزم بيه قبل الصيام الاحسن ان هو ياخد وجبه بين الفطار والسحور ما يبقى ما يسيبش نفسه من الفطار لغايه السحور من غير ما ياكل ياخد وجبه صغيره بين الفطار والسحور وبعد كده يتسحر وقدر المستطاع ياخر السحور بتاعه قدر المستطاع
بشكرك يا دكتور شيرين شكرا يا فندم الله يخليك مشاهدينا الكرام من داخل المؤتمر الخاص بالحقائق المرتبطة بالسكر والصيام من داخل فندق رمسيس هيلتون آه، قاعة هيرون كان هذا اللقاء مع الأستاذ دكتور آه، صلاح شلباية أستاذ الغدد الصماء والسكر كلية طب جامعة عين شمس مرحبا بك يا دكتور اهلا وسهلا آه، دكتورنا بالنسبة للصيام آه، طبعا بالنسبة لناس كتير من المسلمين يعني موضوع الصيام بيهمهم جدا آه، وخاصة مرضى السكر بيبقوا عايزين يصوموا زي أقرانهم من المسلمين آه، يعني الوسائل ازاي لتجنبهم المشاكل المرتبطة بمرض السكر في الصيام
هو اولا ال- في نوعين من مرض السكر في السكر النوع الاول اللي هو بيصيب الاطفال والشباب وده علاجه بالانسولين فقط هذا النوع من المرض لا يجوز مع الصيام على الاطلاق حسب ما اتفقوا ال- يعني علماء الشريعه مع علماء الطب والاسباب كتيره على اساس يعني برضه نحب نوضح لهم عشان ما يبقوش متضايقين انه بيضطر ياخد هو الحقن كل فتره قصيره فلازم مع كل حقنه بياكل فده مش هيكون متاح في الصيام لان الصيام فتره طويله 16 ساعه مثلا وبالتالي ممكن لو صام وهو بياخد انسولين بالشكل ده يحصل له نقص سكر عنيف ويضطر انه يتنقل للمستشفى بيه فلذلك لكن ده مش مع الراحة ممكن يبقى له نتائج غير ممنوع تماما الصيام لمرضى السكر اللي هم النوع الاول النوع الثاني ده بيعتمد في علاجه في الاول على الاقراص وده ممكن جدا انه يصوم بشرط او بشروط معينه الشرط الاولاني هو انه لازم يحاول ان هو ي- يعني يشوف طبيبه قبل الصيام عشان يشوف تحاليله ويشوف اذا كان في شيء عايز يتظبط قبل ما يصوم الحاجه الثانيه انه آه، لابد انه يسمع كلام الطبيب بالحرف بحيث انه لو نصحه لانه لو شعر باي نقص في السكر في جسمه ما يحاولش انه يجي على نفسه وده بيحصل للاسف عندنا كتير جدا يعني يبقى شاعر ان هو دايخ او شاعر انه عرقان ويقول لك لا فاضل ساعه او ساعتين على المغرب استناهم في الحاله دي ممكن تجيله هبوط سكر غير طبيعي فاحنا بننصح ان هو اذا شعر باي اعراض يقطع صيامه فورا يعني الحاجه الثانيه ان اصبحت دلوقتي الحمد لله في ادويه في السوق بت... ما بتديش نقص سكر كتير يعني حكايه انها تسبب نقص سكر دي قليله جدا وبالتالي ممكن برضه انه يتع- يعتمد عليها اثناء فتره الصيام ويحاول انه برضه عن طريق دكتوره مش بطريق مش من نفسه يعني الحاجه اللي بعد كده اللي بننصحها في الاكل انه لابد ان يكون ال- ال- السحور بتاعه قريب قوي من صلاه الفجر على اساس ان السعرات الحراريه اللي هياخدها اثناء فتره السحور تشيله اثناء فتره ال- الصيام يعني ما يسحرش آه، بدري في مجموعه تانية بقى من مرضى السكر اللي هم النوع التاني اللي بيعتمدوا على الراس احيانا بيحتاجوا العلاج بالانسولين وبالتالي آه، في الحاله دي احنا بنقول لهم زيهم زي النوع الاول بالظبط مش مفروض انه يصوم نهائيا
بشكرك يا دكتور اهلا بك كل سنة طيبين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام عدنا إليكم آه، مرة ثانية وبرنامج كلام في الطب يمكن زي سمعنا في ما سمعنا في هذا التقرير آه، الخاص بالندوة الطبية اللي كنا فيها بنتكلم عن آه، الصيام ومرضى السكر من أستاذنا الأستاذ الدكتور شريف حافظ والأستاذ الدكتور آه، صلاح شلباية آه، أيضا معانا مداخلة من أستاذنا الأستاذ الدكتور إيهاب سالم أستاذ البطنة والسكر بكلية الطب جامعة الزقازيق السلام عليكم يا دكتور إيهاب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ازيك بيك يا يا دكتور ايهاب ربنا يبارك فيك آه، يعني حضرتك منورنا في هذا اللقاء الله يكرمك وعايزين حضرتك برضو تقول لنا ال- الناس اللي هتصوم آه، تعمل ايه آه، خاصه مرضى السكر في البداية بس أنا طبعا يعني بهني القناة الخليجية بوجود حضرتك على شاشتها وبهني حضرتك ببرنامجك ربنا يبارك وبتمنى لك التوفيق إن شاء الله وتبقى نجم لامع زي ما عهدنا عليك دايما إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا دكتور آه، ايهاب بالنسبة لموضوع السكر ورمضان طبعا دي آه، قضية آه، مهمة جدا خصوصا إن إحنا دلوقتي قبل أسبوع- يعني باقي 10 أيام على رمضان مم، فدي فرصة لكل واحد عايز يستعد تمام زي ما بيستعد للعباده مم.
شهر رمضان مم.
انه انه يستعد كمان جزء من استعداده للعباده يكون استعداده بضبط السكر نعم لان المريض اللي سكره منضبط هيقدر يؤدي عباده صحيحه مم.
هيبقى عدد مرات التبول قليله ما بيحصلوش نقص تمام.
سكر مم.
فده جزء من استعداده للعباده مم، احنا عندنا في ال- مرض السكر عموما او بنخاف من ايه لمريض السكر او عامل مم.
الخطوره آه، في رمضان مم، آه، نمره واحد ان يحصل نقص سكر اثناء النهار تمام احنا مريض السكر في الظروف العاديه دايما بنقول له بين الفطار والغداء لازم تاكل مم، بين الغداء والعشاء لازم تاكل دايما يبقى في وجبات خفيفه مم، بين الوجبات الرئيسيه مم، تمام كده تمام احنا في رمضان بنصوم 16 ساعه ده مم.
وضع غير طبيعي لمريض السكر آه.
فلازم نستعد له باكثر من حاجه طيب انا انا نمرة سمعت يا دكتور ايهاب انا اتفضل.
سمعت ان في آه، حبايه جديده معموله لمريض السكر النوع الثاني ممكن تعوض موضوع ال- مشكله النقص السكر اللي موجوده طول اليوم الكلام ده صحيح آه، هو مش حبايه هو كل الادويه ال- الجديده اللي نازله في مجال السكر مم.
بتشتغل على حاجتين اولا تمام.
ما تعملش نقص سكر مم.
يعني ال- ال- الجزء الجديد اللي نازل من ادويه السكر كله بي- بدا يعتمدش على البنكرياس مم.
بدا يشتغل على الجهاز الهضمي تمام فبيش- فبيطلع الانسولين وقت الاكل بس مم.
يعني اذا كلت يطلع انسولين في جسمك تمام.
اذا ما كلتش ما يطلعش مم.
فدي برضو من الحاجات اللي تناسب جدا شهر رمضان تمام كده تمام.
فلان طبعا زي ما قلنا اول عامل من عوامل الخطوره هو نقص السكر ان المريض مم.
يحصل له نقص سكر اثناء النهار مم.
واحنا اي مريض اثناء اليوم اذا نزل سكره تحت ال 70 بن- على طول لازم يفطر ما فيهاش اي هزار ولا فيها اي كلام ودي رخصه اللي ما خدش بالرخصه دي هيبقى قاسم هو لانه كده بيلقي بنفسه الى التهلكه مم.
تمام احنا تمام.
عشان نتجنب بقى نقص السكر ده نعمل مم.
ايه اولا لازم يتسحر ماشي ما ي- يعني لآخ- لاخر وقت زي تاخير السحور اللي من السنن اللي هي المستحبه آه تاني حاجه ان هو نحاول ان معظم الادويه اللي بنديها آه ال- للسكر نحاول نخليها كلها وقت الفطار تمام ما بنديش ساعة السحور إلا أدوية للمريض اللي هو سكره شديد شوية مم.
وبنحاول نختار الأدوية اللي زي حضرتك ما قلت كده الأدوية اللي ما بتش... اللي هي ما بتعملش نقص سكر أو مم.
نختار الأدوية قصيرة المفعول عشان زي ما هن... إيه هنقول دلوقتي ماشي؟
طيب آه، دكتور مهم قوي ان ال- المريض مريض السكر يروح للطبيب بتاع السكر بتاعه قبل رمضان طبعا مهم جدا لان هو في ناس كتير بتعتقد ان هو زي ما هو في رمضان قبل رمضان هيمشي في رمضان مم.
ودي منتهى الخطوره مم.
لان احنا زي ما قلنا في قبل رمضان بنقعد كل 3 4 ساعات لازم ناكل حاجه خفيفه تمام في حاجه جدت مهمه اثناء الصيام انه بيقعد 16 ساعه من غير اكل مم. مم.
لو لو لو ما لو ما عدلناش علاج علاجات السكر بالطريقه اللي تناسب الوضع الجديد ده هيبقى في خطوره شديده لنقص السكر اثناء النهار تمام يا دكتور وبالتالي- دكتور ايهاب بنشكرك على مداخلتك معانا ونتمنى ان احنا نتواصل ويبقى ليك لقاءات معانا ان شاء الله في برنامج كلام في الطب آه، شكرا جزيلا وانا سعيد بوجودي مع حضرتك وبتمنى لك التوفيق يا دكتور ربنا يبارك فيك شكرا يا دكتور ايهاب شكراً، آه، ألف سلامة.
مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم مع استاذنا الاستاذ دكتور محمد حسن منيسي استاذ الجهاز الهضمي والكبد بكليه طب القصر العيني ويعني زميل الكليه الملكيه بلندن نتناول معه موضوع مهم جدا وهو رؤى جديده لعلاج مرضى فيروس سي وفي انتظار مداخلاتكم حول هذا الموضوع المهم فاصل قصير وتابعونا مشاهدينا الكرام عدنا اليكم بحمد الله تعالى مع استاذنا الاستاذ الدكتور محمد حسن منيسي استاذ الكبد والجهاز الهضمي بكليه الطب جامعه آه، القصر بطب القصر العيني جامعه القاهره برحب بك يا دكتورنا في هذا اللقاء اهلا دكتور انور اهلا بيك أهلاً بيك يا دايما دكتور، ربنا جميل يوفقك يا رب.
ومميز يعني.
ربنا يحفظك يا رب دكتورنا عايزين نعرف رؤيتك الجديده لعلاج مرضى فيروسين كما نعلم هو احنا ادينا له اكبر من قدره آه قعدوا يقولوا ان هو 24% 18% منظمه الصحه العالميه قالت 9% وده الرقم اللي احنا نثق فيه 9% بالنسبه لمصر من سكان مصر ده مش معناه ان كل دول هيبقى عندهم مشكله وهينتهوا بتليف ده معناها ان اقل من التلت هو اللي ممكن يصل الى مشكله مم.
طبعا هو رقم كبير ان الرقم يبقى لكن في النهايه اقل من التلت دول مش كلهم يعني بنتكلم في ارقام آم، في النهايه آه، معقوله مقارنه بما كنا نعتقده زمان الابحاث موجوده في العالم كله مصر جزء من الابحاث العلميه ظهر الانترفيرون الممتد المفعول ولكن فوائده ما كانت اقل بكثير الممتد المفعول غير ال- الحل اللي هو بتاخد مره في الاسبوع الثاني بتاخد مره كل اسبوعين بيج انترفيرون ده البيج انترفيرون ده اللي هو موجود حاليا هو ده العلاج التقليدي وال standard بتاع ال- ال- العلاج طب اعرف ان الانترفيرون المصري اللي هو الموجود دلوقتي كدواء م- مستخدم آه، مش موجود اللي هو طويل المفعول ال peg interferon ده مش مصري لا لا لا لا مم.
الممتد المفعول ايضا مصري مصري آه موجود في هذا الكلام هو بتكنولوجي الماني فما عندناش لسه حاجه يعني حاجه مصريه 100% ما نقدرش نقول ان احنا انتجنا يعني حتى المصري داخل في ال- ال- الصناعه الالمانيه لكن ده مش معناه ان هو اسوأ او اجود او هذا هو فعال وامن وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه واحنا مش اي حاجه مصري دايما نعاديها ونحاربها في الصحه الموضوع وتم ترخيصه وزاره الصحه سابقا وكما نعلم ان مشاكل الترخيص في مصر ما هياش مشاكل سهله يعني ادارياتها صعبه ومتوسط العمر الادويه عشان نسجله على الاقل 18 شهر مع دواء مستحدث زي ده خد فتره اطول واثبت وجوده من آه، يعني في ال- آه، في الالفينات من 2004 2005 يعني انا اعتقد ان انا ابتديت اكتبه في هذه ال- اول مره لما آه، يعني دخلوه عندنا في القصر العيني او ابتدينا ن- نعرفه يعني طيب لكن هو زيه زي بقيه الانترفيرون ما- ما- يعني ما فيش حاجه افضل آه، من الاخر آه، حتى من هذا تمام دكتورنا يمكن ال- ال- الاجراء التغيير العجيب في ال- في الوزارات في الفتره ال- الحاليه طبعا دك- وزير الصحه ما عادش بيقعد شهرين في الوزاره وبيتغير هو يعني ومعظم الوزراء اللي بيتغيروا آه، يمكن آه، اقبل علينا دلوقتي الدكتور عمرو آه، حلمي آه، هيبقى هيتولى موضوع آه، وزاره الصحه ان شاء الله وهو استاذ كبد واستاذ معهد هو الكبد استاذ جراحه كبد طبعاً، والراجل ده آه.
مشهود له بال بحسن الخلق والاداء وكان عميد معهد قبل كده فنتمنى ليه آه، التوفيق طبعا في هذه المسؤوليه الصعبه مم.
اللي مش اي حد بيرضى يتحملها في هذه اللحظات ال- لكن نتمنى منه انا مش عايزين منه اي حاجه اكتر من جملتين مم.
يقدر يعملهم اي حد احنا عايزين ناخد آه، المثال الغربي في الحفاظ على صحه الانسان لان هو المثال الناجح مم.
يعني احنا بن- دايما ده- نبحث عن المثال الناجح ونعمله مم.
في حاجه اسمها آه، يعني المريض ل- ما يدفعش ولا مليم في ك- اماكن ب- كثيره جدا من العالم زي كندا مم.
آه، فيمكن ان المنظمات الاهليه الان جي او اللي موجود في كل بلاد العالم موجود عندنا ارقام مخيفه انا يعني تخيل ما كنتش اتخيل هذا الرقم بالالافات انتوا بتوجهوا مجهوداتكم في ايه؟ ده اهم حاجه نوجهها كلنا مم.
التعليم مم.
والصحه والصحة. نعم.
احنا مش عايزين اكتر من دول دايما يقول لك الستر والصحه الستر والس- احنا مش طيب.
عايزين غير دول آه، دكتور انا معايا بس مداخله آه، خاصه بموضوع آه، مستشفى كفر الشيخ العام يمكن عرضنا تقرير في الحلقه الماضيه كان معانا فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني وتحدثنا عن مشكله مستشفى آه، كفر الشيخ العام دلوقتي معانا مداخله من الدكتور لطفي عبد السميع صقر مدير عام مستشفى كفر الشيخ السلام عليكم دكتور لطفي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، منور في هذا اللقاء يا دكتور لطفي ربنا يبارك فيك آه، انت اللي منور والله يا دكتور ربنا منور يحفظك.
وشاكرينك وشاكرين قناة الخليجية لاهتمامها بالمصالح العامة اللي تهم مصلحة الناس وصحة الناس فعلا يعني احنا يعني هذا شكر لك ربنا يحفظك عرفنا ان في خبر ان في خبير آه، اجنبي جه يتولى آه، حل جزء من المشاكل الخاصه بالمستشفى يمكن مش المشاكل كلها فعايزين نوضح ده للساده المشاهدين
اه فعلا آه، بال- كبير عن طريق آه، اخ فاضل آه، كان دكتور في كفر الشيخ الاول في ابي ظبي وسافر انجلترا نعم وبقاله هناك حوالي 25 سنه مم.
فالراجل كان قاعد بيتعشى في حفله عشاء مع الخبير ده مم.
فبيناقشوا المشاكل ما بعد الثوره والاهتمامات الناس والصحه تمام فالراجل مشكورا قال له انا ممكن اشارك بجزء ليك هناك في ال- في مصر فقال له خلاص نروح كفر الشيخ ونشوف هنحتاج ايه ونشارك بجزء في الموضوع ده طب هل حدد جزء معين هيتناوله في المشاركه
هو ما حددش هو لسه العمليه مفتوحه بن يعني احنا قال نحصر الحاجات اللي هو العمليات الحضان العنايه يشوف هيساعد بايه يقدر يساعد بايه طب لو في رساله اخيره تحب تقولها يعني عن طريق هذه الشاشه آه، للساده المشاهدين اتفضل والله احنا بنطلب من منجد الناس الافاضل الناس الكرام اللي هم رجال الاعمال وكل الناس المحترمين اللي تقدر تساعد الناس آه، لحل المشاكل الاساسيه دي وبالذات بنناشد الاستاذ الفاضل دكتورنا عمرو حلمي ونتمنى له التوفيق في المرحله القادمه ان شاء الله امين يا رب ان شاء الله ونشوف الخير على ايديه ان شاء الله ونحل ونحل المشاكل دي احنا بنناشده لحل المشاكل دي تمام ربنا يبارك فيك يا دكتور وبنشكرك على مداخلتك والله الفضل لله ثم ليك يا دكتور انور ربنا يعني يبارك فيك. شكراً يا دكتور رئيس.
اهتمامك وشاكرين حسن اهتمامك ده يعني ربنا يحفظك وتحياتنا لفضيلة الشيخ أبي إسحاق شكرا آه، نعود مشاهدينا الكرام للحديث حول آه، رؤى جديدة لعلاج مرضى الفيروس سي مع دكتورنا الدكتور محمد منيسي آه، دكتورنا يعني يمكن آه، حضرتك آه، عرضت جزء مهم جدا لكن أنا عايز آه، أعود لفضيلة الأستاذ الدكتور عمرو حلمي إن شاء الله الوزير آه، الجديد آه، يعني يمكن هو لما نزل التحرير وتحدث مع الشباب اتكلم على جزئية علاج فيروس سي وقال آه، ان هو يعني هيسعى لوضع حلول هذه المشكله
هو كل المطلوب الدولة ما ينفعش تقوم بتمويل كل شيء من أين هنأتي بكل هذه الأموال يبقى لازم يبقى في حاجة اسمها آه، يعني الجمعيات الأهلية تقوم بهذا الدور زي ما بيحصل في جميع دول العالم أي مستشفى من حق أي مريض غير قادر على العلاج يتعالج في أفضل مستشفى وأغلى مستشفى أو في أرخص مستشفى حسب المنطقة بتاعته زي ما بيحصل في أي منطقة في- في العالم هنا الوضع يعني.
مختلف تماما في مصر ما ده ليه ما نعملش هذا الكلام؟ يبقى ده دور جمعيات اهليه قبل ما يبقى دور الوزير، دور الوزير ما ينفعش المريض يدفع 70% من تكلفه العلاج.
يعني انا ممكن في يوم من الايام الاقي مستشفى مثلا زي مستشفى ولايه دكرور او مستشفى كفر الشيخ اللي كانت معانا آه، زي افضل مستشفى موجوده دلوقتي على ده ما المستوى الخاص.
نتمناه. نمره اتنين يبقى احنا قلنا ان المريض لازم ما يدفعش ولا مليم ودي ال- ال- ال- الحكومه الحاليه تمام.
هي اللي قالت ان 70% والكلام ده نشر في جريده رسميه قالوا 70% يعني ال- المر المريض المصري بيدفع 70% من تكلفه علاجه.
تمام بدءا من الذهاب الى عياده خاصه بدءا من الذهاب الى المستشفيات العامه حتى المستشفيات العامه فيها علاج باجر او او علاج اقتصادي وعلاج مجاني العلاج الاقتصادي بيفرق عن المجاني ما ينفعش نفرق العلاجين ببعض باي شكل من الاشكال من هذا النوع ما ينفعش هذا كلام هراء تماما نمره اثنين لازم ارتفع بمستوى مش المستشفى فقط مستوى مؤدي هذه الخدمه الدكتور في جميع دول العالم بيتم اختبار الطبيب مره كل عشر سنوات علشان نديله رخصه الطب مره اخرى فده كلام لازم يتم ثالث حاجه بقى اهتم بتجهيزات المستشفى المستشفى يتم تجهيزها بشكل حديث ودي الحاجات اللي يعني اتمنى ان ال- ال- القائمين على هذه الصحه آه، يقوموا بهذا الدور بالتعاون مع الجمعيات الاهليه واحسن مثال حصل في مصر مس- مشروع 57 3 57 يمكن بتاع الأطفال.
مشروع ناجح جدا لكن هو فأنا بيخدم أتمنى- فئه قليله احنا عايزين صحيح.
مصر كلها تبقى بهذا الشكل.
تمام دكتورنا مريض الكبد يصوم ولا ما يصومش ان شاء الله هنتكلم عن ده آه، ونقول مين المريض ال- ال- اللي فعلا نقول له آه، الصيام هيضرك آه، في في رمضان إن شاء الله بعد فاصل قصير إن شاء الله مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد الله تعالى مع الأستاذ دكتور محمد منيسي والحديث حول الكبد رؤية جديدة لعلاج مرضى فيروس سي آه، دكتورنا يمكن كان آخر سؤال وصلنا له مريض الكبد يصوم ولا لا
آه، مريض الكبد نقدر نقسمه بشكل تقليدي كده لثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة الإصابة الأولية مم.
إذا كانت حادة ففي الحالة دي ممكن ما يصومش هنرفض الصيام تمام أما خلاص إذا كنا في المرحلة الأولية والموضوع آه، ابتدينا نبقى آه، ما- نطلق عليه التهاب الكبدي المزمن فده ممكن يصوم المرحلة الثانية التهاب الكبدي ال- آه، الم- آه، ال- آه، أو التليف الكبدي آه، المتوافق اللي هو بدون اي آه، استسقاء بدون دوالي بدون ده برضه يصوم اما التليف الكبدي الغير متكافئ هو ده اللي عنده آه، دوالي آه، وعنده دوالي في البطن وعنده استسقاء في ال- في البطن وعنده تورم بالرجل وممكن يخش في غيبوبه ده ممنوع عليه الصيام تماما يبقى اذا في المرحله الاوليه اذا كانت نعم.
الاصابه حاده جدا مم.
فده ملوش صيام مم.
اذا كنا بقالنا فتره والامور بقت متكافئه واصابه عاديه بدون تليف ده عليه الصيام واجب مم.
لان ده مش معناه اذا كان عنده مشكله من هذا النوع آه، هتستمر لان في ناس ممكن تشفى كما نعلم ان تحت سن 18 سنه تمام مثلا المصابين بفيروس سي مم.
50% منهم في اثناء الاصابه الحاده بيتم شفائهم تلقائيا بدون تدخل طبي تمام فوق سن ال 18 سنه 20% بيشفوا- بيشفوا لوحدهم بدون اي تدخل طبي او عقاقير طبيه مم. آه، دكتورنا موضوع السمار والتغير في لون البر- البشرة والهرش والحاجات دي لها علاقة بالكبد الناس كلها كانت بتظن ان ليها علاقه بالكبد مم.
وبالفعل هي ممكن يكون ليها علاقه بالكبد بس مش في كل مراحل آه يعني نقدر نقول ان من علامات السمار علامات الفشل الكلوي النهائيه الكبد لكن احنا ممكن نجد عيان مريض كبد سيده ابتدت تهرش هرش ده ملوش علاقه بقى بال- بفيروس سي او فيروس بي لان الناس بتخلط الامور وتذهب الى طبيب امراض جلديه تاخد في علاجات كثيره وفي النهايه وتستجيب للعلاج ما بنقولش لا وبعد شويه الادويه دي ما تجيبش نتائج وتقول له يا دكتور انا بسمر يديها كريم فاتح للبشره وتروح تعمل حاجات اللي هي بتاعت التجميل والبوتوكس ومش عارف ايه وحاجات تحت الجلد عشان تفتيح اللون ال- مم.
الوجه ويبقى شكلها وشها مختلف عن جسمها وياما شفنا هذا الكلام وبعدين ينتهي الامر آه، طب ما نعمل لك وظائف كبد مم.
نجد الوظائف ممكن تكون في بداياتها سليمه لكن ما هي ما عملتش الحاجه اسمها ال alkaline phosphatase ولا عملت الحاجه اسمها ال gamma GT ما عملتش الاجسام المناعيه بتاع الكبد وده يبقى للاسف مشكله مناعيه آه اسمها آه التليف الكبدي الاولي مم.
وكان ممكن انها لو طب خدت- يندرج تحت الأمراض المناعية بقى يا دكتور اه طبعا ده من الامراض المناعيه وكان ممكن تاخد ماده فعاله اسمها ursodeoxycholic acid احنا مش بنقول اسم دواء وما كانش هتحتاج الى اي شيء في الدنيا لكن لما بنشوفها في هذه المرحله ومع الهرش الكثير ده ممكن تقعد من خمس لعشر سنوات وتحتاج الى زرع كبد ان النهايه بنكون دخلنا في التليف النهائي في مرض اخر م- يصيب الرجال اكتر من النساء اللي هو مرض ترسيب الحديد في الكبد يبتدي آه، يقول لك انا كنت اسد متجوز وعندي خمس عيال وبعدين ابتدى يشكو من ضعف القدره ال- ال- الذكريه ابتدى يسمر شويه ابتدى يجيله الم في المفاصل وهو اركنه الى ان هو آه، يعني آه، اجهاد او حاجه من هذا القبيل وبرضه عنده هرش وبقى عنده مرض السكر وقال لك السكر هو اللي عمل مشكله للقدره الجنسيه هو ده اللي غير لي في اللون وبعد شويه يكتشف ان عنده تليف كبدي ده عنده مشكله في ترسيب الحديد ده لو كان تم اكتشافه مبكرا آه، وطبيب فطن الى هذه المشكله مبكرا يعني ما ناخدش الكلام على انها حاجات دارجه وحاجات تقليديه ففي الحاله دي من الممكن جدا آه، ما كانش يسمر ما كانش يجيله الالم اللي في المفاصل ما كانش يجيله السكر لان في الحاجات اللي هي مش هترجع تلاقي في الكبد هو مرض السكر لكن بقيه يعني بقيه الحاجات ممكن تعود في اسباب اخرى للسمار آه لو حد اصيب بقى ايضا بمشكله مناعيه للغده الجار كلويه فده ممكن يسمر المشكله برضو ممكن اذا تم اصابه الغده النخاميه اما الكبد هل هل كسبب السمار هنا معناه حاجات معينة مثلا تحت العين مثلا لا لا آه، ولا الجسم جلده غمقان كله في ال- في غمقان في, ال- في, ال- في اللون ويوجد اسباب اخرى كثيره ممكن ساعات للسمر.
بيصاحب ده نحافة يا دكتور ملحوظة ممكن يبقى طبعا يصاحبه نحافه ما هو مريض مريض الكبد بيبقى بعدين لما بنيجي نشوف مريض الكبد في نهايته بيبقى عليه لون السمار مم.
بس لون السمار ده مش من الكبد مش لان الكبد ما تخلص احنا اتكلمنا على اسباب التغير ما عمرنا ما قلنا التليف الكبد هو اللي عمل كده احنا قلنا في امراض عملت كده ومعاها تليف كبد مم.
تلف الكبد في ناس يقول لك الهالات السوداء مرتبطه تماما بال بالكبد الهالات السوداء يعني في نهايات مرض الكبد وضعف في الشعرات الدمويه هنا مم.
اضع منطقه واضحه جدا تقدر تشوف منها الجسم مم.
فالشعرات الدمويه هي اللي بتوصل هذا الكلام في علاقه بين مريض الكبد ومريض السكر او مرض السكر آم، للاسف الشديد ان مرضى التهاب الكبدي الفيروسي ومرضى التهاب الكبدي المناعي وزي ما قلنا المرضى اللي هم بيتم عندهم ترسيب الحديد كل دول بيبقوا اكثر عرضه من غيرهم للسكر والكلام بقى كلام ظهر جديد مرض السكر مرض يمكن التنبؤ به مم.
الوقايه منه التعايش معه مم.
مرضى فيروس سي اكثر عرضه من غيرهم لمرض السكر مم.
فيروس سي اصله مش فيروس فقط بيصيب خلايا الكبد مم.
احنا زي ما اتفقنا هو بيصيب جميع خلايا الجسم مم.
وللاسف الشديد منهم خلايا البنكرياس وبيبتدي يظهر مشاكل مناعيه زي ما اتفقنا مثلا على سبيل المثال لو انت اديت طفلك لبن بقري قبل سن سنتين او لبن جاموسي او اي حاجه غير البان الام انت عرضت هذا الطفل للرب الشعبي والى امراض مم.
الى مرض السكر حساسيه معينه على حساسيه و- وتكسير خلايا مم.
البنكرياس آه علما بان مثلا زي ما نيجي ن- نسال عن الفرق بين نوعين السكر مم.
كنا زمان فاكرين ان النوع الاول من السكر اللي هو يعتمد على الانسولين الأنسولين، آه.
اللي بيصيب الاطفال ده نوع مناعي مم.
كنا بنظن هذا مم.
بل بالعكس النوع المناعي الور- الوراثي هو النوع النوع الثاني التاني، آه.
هو النوع الثاني مم.
النوع الاولاني انت عندك خلل في الجينات لا تحمي مم.
خلايا البنكرياس فاذا انت تعرضت الى تطعيم خاطئ انت عندك حساسيه منه مم.
او اذا خدت لبن بقري الاطفال تحت سن سنتين تمام او خدت اشياء من الحاجات اللي بتسبب هذا الكلام او تكسير الخلايا او اصابه شديده مثلا بال coxsackie virus شايت- او امراض زي الانفلونزا ينتهي بتكسير خلايا البنكرياس لان الجين اللي عندك مش جين يجيب سكر مم.
هو جين ما عندوش الحمايه المناعيه اللي بتحافظ على خلايا البنكرياس عشان كده النوع الاول من السكر ليس نوع وراثي لكن النوع الثاني من السكر هو نوع وراثي النوع الاول من السكر ممكن يصيب الكبار ايضا يعني ما نقولش انا بمنأى عنه التغير في نمط الحياه وال آه، ممكن يؤدي الى تكسير خلايا البنكرياس في اي لحظه من لحظات العمر والنوع الثاني ايضا اللي هو النوع الوراثي ده ممكن يصيب الاطفال الصغار وكما نعلم مثلا اللي هم بتوع الامريكتين اللي هم اصحاب الارض الاصليه ما يطلق عليهم الهنود الحمر هم دول اكثر ناس عندهم مرض السكر الوراثي ويصيب الاطفال بقى ايضا بشكل آه، من هذا القبيل زراعه الكبد يا ديك- يا دكتور عايزين نتكلم عنها والجديد حولها آه، في مصر بالذات ابتدينا النهارده في آه، مصر في مجموعه مراكز آه، وابتدى المصريين آه، يجيدوا هذا الامر يعني آه، هي طبعا جديده في مصر ابتدت في احد المستشفيات الخاصه وبعدين دخلت على احد المستشفيات التي نشهد لها آه، ب- يعني المستشفى عامه او يعني مستشفى حكومي وبعدين انتقلت الى مراكز وزاره الصحه ومراكز التابعه للجيش ايضا آه، هو طبعا افضلهم على الاطلاق الفريق ال- ال- الاجنبي الموجود حاليا آه، في المستشفى العسكري تمام وال- آه، والمستشفى ال- آه، التابع ايضا لاحد الجهات مم.
آه، المصريه ال- ال- السياديه آه، المستشفيات القطاع الخاص النهارده بقى فيهم مجموعه من الفرق المصريه آه، اساتذه الجامعه المشهود لهم بالكفاءه انت ايه رايك في العمليات دي ناجحه عندنا في مصر ولا لسه ما وصلناش للمستوى اللي هو العالمي في زراعه الكبد آه، مصر تم فيها مستويات عالميه لزراعه الكبد مم.
احنا اول ما ابتدينا بزراعه الكلى في مصر مم.
كنا اللي بيروح يزرع الكلى إن- يعني بتظن ان هو منتهي مم.
النهارده خلاص زراعه الكلى ما حدش بيتكلم بقت حاجه عليها سهله جدا اه طب لو تذكرنا بقى فكره اخرى مم.
الدم نقل الدم مم.
الدم ده نسيج سائل زيه زي زراعه الاعضاء بالظبط تمام تخيل- خلاص النهارده بقى الموضوع في غايه ال- السهوله واليسر سهوله اه في الاول لما كنا نسمع ان واحد هينقل دم ده جريمه وما تنقلوليش دم واموت احسن وجمل كنت تسمعها غريبه من المرضى صحيح.
ايام ما كنا بنشتغل لسه في طوارئ ال- المستشفيات مم.
واحنا صغار السن ونواب وكلام من ده لكن الدنيا اختلفت تماما ما بقاش في ال- ال- الهرج وال... ال- وايضا زراعه الكبد هتاخد طريقها مم.
آه، وهتاخد نفس هذا الكلام وعندنا أصل زراعه الكبد بتحتاج فريق ما قبل الزرع مم.
واثناء الزرع وما بعد الزرع متابعه العيان مم.
آه، والمشاكل اللي بتبقى حواليه كيف تظبط الجرعه العلاجيه هل ياخد علاج آه، قبل العلاج لمنع اعاده السبب وحسب نوع السبب آه، علما بان اسوا او الاكثر مريض اكثر احتياجا للزراعه مش مريض آه، مش مريض فيروس سي مم.
المريض اللي جاله الكبد الدهني؟
حساسيه كبد مم.
نتيجه نتيجه التهاب كبدي دوائي دوائي.
هما دول اسوا الناس بيبقى عندهم مشكله في الكبد وده اللي الموضوع بيبقى سريع جدا وقد يودي بحياه المريض في خلال اسابيع اذا تمام.
ما لحقش عمليات الزرع تمام.
ده اللي بيحصل في الخارج يعني آه، دكتور محمد يمكن للاسف وقت الحلقه انتهى لكن ان شاء الله يبقى في لح- حلقات قادمه ان شاء الله نلتقي فيها ونتناول موضوع آه، علاج مرضى فيروس سي او مرضى الكبد ان شاء الله في لقاءات قادمه مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا في نهايه هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لاستاذنا الاستاذ دكتور محمد حسن منيسي استاذ الجهاز الهضمي والكبد والبطنه بطب القصر العيني شكرا يا دكتور جزاكم الله خير شكرا يا دكتور ربنا ربنا يخليك وشكرا لكم مشاهدينا الكرام القاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته